عنك بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وحشتنا في الله أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين أحلى رمضان رمضان اللي جاي ده اللي احنا مقبلين عليه بعد خلاص عدة ايام ده احلى رمضان ممكن يمر عليك في عمرك كله كل سنة كل الناس بتتعلل او غالب الناس بيتعلل بالانشغال في الكلية الانشغال في الامتحانات الانشغال في العزومات الانشغال في الزيارات الانشغال في الخروجات وفي التسوق الانشغال في, المجا... في المجاملات الانشغال في الشغل ومواعيد الشغل وزحمة المرور السنة دي رمضان رمضان الخلوة رمضان بلا شواغل رمضان القرب من الله ان انت تبقى مع ربنا بس اجباري كل سنة الناس بتبقى مش بتحاول تقتنص دقايق أو ساعات علشان تقرب من ربنا فيها السنة دي رمضان كامل كامل بيننا وبين الله الأصل في رمضان إن احنا بنبقى في حالة خلوة مع الله سبحانه وتعالى ما عدا صلاة الجماعة صلاة الجماعة للرجال أما هذا العام فأنت ومصحفك أنت وذكرك أنت وتهجدك أنت وقيامك أنت وزكاتك أنت وقربك وخلوتك وأنسك من الله الرمضان السنة دي رمضان مختلف أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء وأن يدفع عنا وإياكم كل مكروه وسوء ولكن في خلال مش هقول شهور ايام واسابيع قليلة تغير وجه العالم كله وتغيرت خريطة الانسان خريطتنا احنا فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة اعاد تشكيل مساحتك الاجتماعية ان انت تقف بينك وبين اللي قدامك مسافة وان انت تلبس لبس معين وما تل... ما تمسكش حاجات معينة وما تخرجش كتير وتحاول تحجم خروجاتك وعلاقاتك وتحاول ما يعني ما تستخدمش حاجة ورا حد اعاد تشكيل حياتك واكبر دول عظمى دول عظمى بقت شوارع خاوية شوارع اشباح وكبار قادة الجيوش والملوك ورؤساء الوزراء والرؤساء لا ينجو منه أحد هذا الفيروس أجبرنا على إعادة تشكيل الحياة مرة أخرى الأولى أن الفيروس ده يعيد تشكيل ديننا يعيد تشكيل آخرتنا يعيد تشكيل علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دلوقتي هذه حجة الله يقيمها علينا ان انت بينك وبين الله لا شيء مش هينفع ان احنا ندخل رمضان بهذا القلب رمضان اللي جاي ده يا جماعة حياة او موت احنا في اخر ايام من شعبان وصحائفنا بتختم وبترفع اعمالنا الى الله سبحانه وتعالى الله اعلم ايه اللي قبل سيدة مريم لما تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله لما تقبلها ربنا سبحانه وتعالى جاءتها الكفالة والإنبات والرزق رزق الشتاء ورزق الصيف هو من عند الله فلو تقبل منك عمرة السنة اللي فاتت أو حج السنة اللي فاتت لو تقبل منك صلاة الجماعة كل ذكر ذكرته كل صدقة تصدقتها كل ركعة قيام كل دمعة كل تسبيحة كل نفقة أنفقتها كل يوم صمتي في الحر كل يوم صمته في الحر لو تقبل ده منك ياه ان بيختم على هذه الصحيفة كل واحد بيختم على عمله كل يوم ولكن صحيفة العام اللي ختم عليها ديت احنا الانسان بيبلغ وبيكلف في سن ال 15 16 ومتوسط اعمار امتي الى 60 يعني هي حوالي 30 او 40 صحيفة صحيفة السنة ديت من اهم الصحائف بتاعتك يعني صحيفة مسؤولة ان انت بسببها ممكن تدخل الجنة وممكن والعياذ بالله تبقى من اهل النار فالامر جد خطير احنا داخلين على رمضان اهم موسم اهم موسم كل اهل صنعاء بيبقى عندهم موسم يعني تلاقي التجار عندهم موسم تلاقي النهاردة تجار اليميش تجار اليميش مخزنين يميش طول السنة عشان رمضان تلاقي تجار ال ال ال كل كل بضاعة كل سوبر ماركت بيخزن عشان رمضان يقول لك بنعمل عشان رمضان الطلبة لهم موسم الامتحانات آه، الدكاترة لهم موسم المعامل لهم موسم كله له موسم رمضان موسم العباد موسم المحبين حين يخلو كل حبيب بحبيبه حين يخلو كل محبوب بحبيبه اللي بيحب يا جماعة بيذهب إلى الله عز وجل بكل قلبه سيدنا موسى لما كان بيحب ربنا ما كانش قادر يصبر ما كانش قادر يصبر كان سيدنا موسى رجل طموح في علاقته بالله لا يرضى أبدا لا يرضى أبدا بالدون رجل طموح لما وا- ربنا وعده وخ- وسيدنا موسى سائر إلى الله سبحانه وتعالى وسائر إلى إيه- ومعاه بني إسرائيل تعجل سيدنا موسى قال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال يا رب قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى اسمع لا لا اسمع ربنا بيقولوا إيه عن مشهد لقاء سيدنا موسى وربنا قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سيدنا موسى كان يحمله الشوق إلى الله مشتاق إن ربنا يرضى عنه مشتاق إن هو يكلم ربنا لما كلم ربنا قال له يا رب أنا عايز أشوفك أرني أنظر إليك أرني أنظر إليك في تفسير الإمام الطبري أن الله عز وجل في الإسرائيلات قال يا موسى قال يا موسى أوما علمت أن من رآني مات يا موسى أوما علمت أن من رآني مات فقال له موسى يا رب لأن أراك وأموت أحب إلي من أن أحيا ولا أراك قلوب صادقة يا رب لأن أراك وأموت أحب إلي من أن أحيا ولا أراك أنا نفسي أشوفك يا رب نفسي أقرب منك يا رب نفسي أجي لك يا رب نفسي أجي لك يا رب سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصلاة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا خليني زي الملائكة عايز أبقى قريب منك يا رب ويقول خشع مخي وعظمي وعصبي وقلبي وما استقل به قدمي كل ذرة فيا بتحبك يا رب كل ذرة فيا بتجيلك يا رب اللي عايش مع ربنا في الدنيا حتى في الآخرة قال الله عز وجل والسابقات سبقا الإمام الماوردي يقول السابقات أن روح المؤمن حين تحملها الملائكة وتذهب إلى الله إلى الله روح المؤمن تسابق الملائكة صعودا إلى الله عايزة تجري تسبق الملائكة تروح لربنا وفي ناس لسه بعيدة عن ربنا ومشغولة في الإحصائيات ومشغولة في الأخبار ومشغولة في عدد الوفيات ومشغولة في دولة كذا وفي دولة كذا واللقاح والمصل جميل كلنا خايفين أنا عارف إن حضرتك خايف وإنت خايفة وأنا خايف خايف على نفسي وعلى أولادي وعلى أبي وأمي وخايف على زوجتي وخايف على كل اللي بحبهم والأنبياء خافوا سيدنا إبراهيم خاف سيدنا يعقوب خاف سيدنا موسى خاف سيدنا يعقوب قال سيدنا يعقوب قال واخاف ان ياكله الذئب خاف على ابنه وسيدنا موسى خاف على نفسه قال ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون وسيدنا ابراهيم خاف لما الملائكه دخلوا اليه ولم تمتد ايديهم الى الطعام وكان في عاده عند العرب زمان ان لما يقدم لك طعاما العرب كان اذا قدم لك طعاما ولم تمد يدك إليه فأنت تريد به شرعا فلما دخلوا على سيدنا إبراهيم أوجس منهم خيف خاف سيدنا إبراهيم الخوف ليس عيبا ربنا قال ذلكم الذي يخوف الله به عباده اللي بيفهم رسائل ربنا كويس يفهم ان الكورونا ده صدقة من الله على عباده المسلمين ليعود كل منهم إلى ربه الله يسوقهم بالبلاء قال الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون نعمة من الله رحمة من الله على عباده المسلمين والله وليس عذابا رحمة كلنا قعدنا نفكر طب لو هو الموضوع هينتهي كده لو أو لو هي نهاية العالم أو لو لا أو لو هي نهايتنا أنا هينفع أقابل ربنا بهذا السجل الحافل أنا هينفع أقابل ربنا بتاريخي الفاضي ده مش هينفع وكل واحد فينا قاعد وراجع أوراده ورتب أموره تاني صدقة من الله وهو ده اللي مراد ربنا من البلاء ودي الرسالة اللي لازم نفهمها مش ننشغل في الإحصائيات والقنوات والبوستات والناس اللي بتنشر أخبار كاذبة اهدأوا يا جماعة واطمئنوا الله حي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الخوف اللي ربنا يريدنا أن نخافه بعض الناس فيهم رسالة غلط وبدأوا ياخدوا الموضوع قالش وكوميكس وهزار ربنا قال ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر بنتريق لا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا هذه الرسالة ولا بد أن نفهم هذه الرسالة ربنا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن أول سبب من أسباب الناس هتخش النار إنها مش فاهمة ربنا بيقول في سورة الأعراف ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إن هم مش فاهمين رسالة ربنا إن ربنا بيخوفهم يعطوا أكتر يتكبر أكتر يبعد اكتر ده انا الكورونا ما تاثرش فيا مين اللي قال لك كده يا مسكين مين اللي قال كده ملوك الدنيا كلها مأسورين بسبب الفيروس الصغير ده وان شئت اعدد لك قواد الجيوش في العالم رؤساء وزراء وزوجاتهم وملوك وامراء كبار العالم ولكن صدق الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وصدق الله عز وجل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون يا جماعة مش ده مراد ربنا مراد ربنا سبحانه وتعالى مما حدث أن الله يدفعنا إليه دفعا واحد ماشي بعيد بعيد عن, عن ربنا ربنا بيقول له تعالى الطريق اللي انت فيه ده غلط خلي بالك الطريق اهو فيأبى إلا أن يرتكس ويعود مرة أخرى تعالى الطريق ده غلط ربنا يرسل له آيات خاصة وآيات عامة ومصائب في حياته عشان يفهم رسائل ربنا في ناس بتفهم بالإشارة وفي ناس ما بتفهمش غير بالصدمة عندما يصطدم بالقاع ويرجع وشه عليه دم لازم نفهم رسائل ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم الله عز وجل لا يعذب الناس تشفيا ولا غيظا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ولكن الله عز وجل يردنا إليه يعني أخاف آه أخاف أخاف بس الخوف يبقى وقود محرك للعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج يعني راح لربنا من خاف أدلز يعني أدلج السير بالليل هو سير الدلجة إن هو يسير بالليل أسرع فيقرب من ربنا أنت خايف روح قول له يا رب أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لابد أن تعلم أنه لن يكون في كون الله إلا ما أراده الله ولن يحدث في كون الله إلا ما أراده الله وهذا الدواء سواء اكتشفوه أو لم يكتشفوه هذا من علم الله الذي يعلمه الله من يشاء ويخفيه الله عمن يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله يبقى لن يكون في كون الله إلا إلا ما أراده الله لابد أن تتعلق قلوبنا بالله واحنا داخلين على رمضان لا يتعلق قلبك لا بأخبار ولا بنشرات ولا بإحصائيات ولا ب... سواء كاذبة أي سيبك من الكلام ده أنت تركز مع ربنا سبحانه وتعالى كن مع الله يكن الله يكن الله معك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في أحرج مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من آه، وهو خارج من مكة رايح المدينة جم وقفوا قدام الغار وواحد فيهم عين وقعت في عين سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ها كلنا حافظينها لا تحزن ان الله معنا فين هنا السبب الارضي اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكره ليدعوه الى التفاؤل والثبات يعني قال ما قالوش مثلا ان في قب- قبيله من الانصار مستخبيين هيطلعوا يهجموا عليهم دلوقتي يموتوهم ما قالوش ان في مسلمين مستترين من اهل قريش هيطلعوا يقتلوا عليهم يذبحوهم دلوقتي وسننجو لم يذكر النبي في احلك مواقفه اي سبب ارضي يدعوه للتفاؤل انما ذكر ايه ان الله معنا لان طاقه التفاؤل الحقه لا تاتي الا من السماء لا تاتي الا من الله وربنا فقط ومن كان الله معه فمن يكون عليه ابن القيم بيقول كده من وجد الله عز وجل فماذا فقد ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد اسمع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحى من النوم يقول لي ايه يقول له يا رب وجهت وجهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك ربي وأتوب إليك أنا بك وإليك ده شعارنا الفترة الجاية دي إن أنا بك يا رب وإليك أنا بك أنا بستعين بيك وسائر إليك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس وقطيفة رسة لا تساوي أو تساوي أربعة دراهم ثم رفع رف رأسه إلى السماء وقال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام حرام ولا تحرمنا منه يا رب العالمين فاصل قصير وارجع لكم ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله الشوق بيحدونا إلى رمضان رمضان قرب رمضان قرب أنا شامم ريحة رمضان رمضان قرب وبدأنا نسمع أهلا رمضان بدأنا نسمع ريحة رمضان أنا شامم ريحة رمضان اللي بيحب لازم يشم ريحة رمضان سيدنا يعقوب لما شم لما كان بيحب ابنه شم ريحته سيدنا يعقوب كان في الأردن و- وسيدنا يوسف كان في مصر قال إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف أجد ريح يوسف لولا أن تفندون أنا شمم ريحته سيدنا أنس بن نضر في غزوة أحد بيقول و- آه، واها لريح الجنة واها لريح الجنة وإن ريحها لا يدرك بمسيرة كذا وكذا والله إني لا أشم رائحة الجنة من وراء أحد اللي بحب بيبان عليه ولكن احنا للأسف زكمنا بذنوبنا طول السنة بقى عندنا جيوب أنفية مش عارفين نشم حاسة الشم بتاعتنا تعطلت بسبب ذنوب طول السنة احنا الوقت ده ده زمان الخير ده زمان الخير لابد أن نقصر يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير هذا وقتك كل الناس بنقعد نمرحل والشيطان من فخوخ وشراك الشيطان أما يجي رمضان أما يجي رمضان أما يجي رمضان هختم القرآن طيب أنت بتحفظ القرآن ليه أما يجي رمضان ما, بت... ما... ما... ما... ما بتتحجبش ليه أما يجي رمضان طب ما بتصومش ليه طب أما يجي رمضان ما بتصليش ليه أما يجي رمضان جالك رمضان فرصة فرصة لا تعوض فرصة لا تعوض ونحن نرى الموت الآن يحصد يحصد أقول لي بس زمايلنا أقرب الناس لينا مفيش قاعدة لا قاعدة الآن لا كبير ولا صغير ولا طبيب ولا مهندس ولا شابة ولا طفل لا قاعدة للموت الآن وقد يكون هذا احنا كل سنة بنقول قد يكون هذا آخر رمضان فعلا ممكن يكون آخر رمضان ويختم على صحيفتك وانتهى الأمر فنحتاج في هذا ال- في هذا الرمضان أن يكون رمضان حياة أو موت حياة وموت رمضان ده إن لم أحصل في رمضان هذا سأحصل إمتى إمتى رمضان ده إن أنا سأعبد الله كأن لم أعبده من قبل هوصل أحاول أوصل في كل يوم في رمضان كل يوم إن شاء الله إن شاء الله كل يوم أوصل في مرتبة أو مقام من العبادة لا أدري لعله أن يكون آخر رمضان وبالتالي إن دي آخر فرصة يعني لو في واحد مقدم على على آه، آه، فرصة في شركة انترفيو وراح المقابلة ورفضوه ومقابلة تانية حاول يتعلم وجاب كورسات ودورات ومقابلة تانية رفضوه المرة الثالثة رفضوه فقالوا له ما عادش ليك فرص جاب حد كبير في بلده يشفع له وقالوا له احنا هنسمح لك بفرصة واحدة بس الفرصة دي لازم تجيب فيها لازم في لازم تنجح فيها لو ما نجحتش مستحيل يحصل تاني الفرصة دي تخيل كم الطاقة اللي بذلها في, في, في أول فرصة وكم الطاقة والتركيز اللي هيبذلها في الفرصة دي سيحشد كل قواه ويركز ويبدأ يركز جدا لأن دي الفرصة الأخيرة ورمضان ده الفرصة الأخيرة بتاع ناس مننا ناس من اللي سامعيني النهاردة ممكن يكون رمضان الأخير بتاعك أو رمضان الأخير بتاعك ممكن يكون ممكن وارد الموت لا يستأذن أحدا ونحن نريد أن يختم لنا بعمل صالح يختم لنا بأي باب من أبواب العبودية واللي هيدخل رمضان بدون رؤية رمضان هيفشل منه زي كل سنة يعني إيه إحنا بنيجي نقول رمضان ولازم نستعد في رمضان وأول يوم العيد أول يوم العيد بتلاقي الناس تبدأ تفطر تاني صح ولا لا يا مختار الناس تبدأ تفطر تاني صلاة الجماعة بتروح ايه الصيام خلاص احنا فطرنا بنهزر وبنضحك وبنلهو وبنتزاور جميل هذه طاعة ولكن يبدأ منسوب الإيمان ومنحنى الإيمان يومين ثلاثة يبدأ الموضوع يخفت ويبهت حتى يتلاشى يا جماعة المشكلة مش فا- في ماذا بعد رمضان المشكلة ان المستوى ده هو مستواك طول السنة هو- ماذا بعد رمضان هو ما قبل رمضان وده المستوى الطبيعي اللي بنرجع له احنا ب- المنحنى الكيرف بيطلع في رمضان جماعية الطاعة وموسمية الطاعة والمحاضرات والتسخين على رمضان ويبدأ يخفت تاني لذلك لذلك إذا كان في حتمية الفطور أنا بقول لك إذا كان الفطور ده أمر حتمي لا تستلذ به ولا تستوطنه مش معنى أن أنت جالك دور انفلونزا دور الانفلونزا ده بقى نعمة الوقت دور الانفلونزا بقى نعمة اللي ناس كانت بت... يعني سبحان الله الانفلونزا دلوقتي يا رب كون انفلونزا أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن وعنكم وأن يصرف عنا وإياكم كل بلاء وسوء الله قادر سبحانه وتعالى الله قادر لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ربنا سبحانه وتعالى قادر ولكن كل شيء عنده كل شيء عنده بمقدار ان في فطور لا احنا عايزين يبقى في رؤيه في رمضان جالك دور انفلونزا 3 4 ايام انت خدت دواء او ما خدتش دواء ال- الدور انفلونزا دور الانفلونزا اربع خمس ايام بيحصل اجسام مضاده وبعد كده بيروح في ناس بقى لما بتخش المنطقه بتاعه ال- الالم او التعب او الفتور بتستوطن المكان وتقعد وتفرش وايه وتعمل بقى ايه يعني تجيب الناس تقعد جنبها تقعد في المكان لا انت وقعت قوم وقف رمضان ده لابد له من رؤية قالوا أن عدم التخطيط هو عين التخطيط للفشل يعني إيه؟ إحنا بندخل رمضان وسايبين إيدينا كده الناس بتيجي في موسم الامتحانات وتبدأ تركز وتجيب ورق المحاضرات وتعمل جدول وقعدة مذاكرة وورق أبيض وإقلام ودباسة وتبدأ تعمل تهيأ جو المود بتاع المذاكرة أهم من الشغل تظبيط الشغل دي من أهم القواعد اللي اتعلمتها في حياتي أهم من الشغل تظبيط الشغل كذلك رمضان رمضان محتاج رؤية يعني ايه رؤية انت عايز ايه من رمضان في واحد عايز يخش رمضان عشان المسلسلات ده هدف وبالتالي هذا الهدف لابد له من وسيلة رؤية ايه الرؤية ان هو يتابع القنوات وي- ويرتب الم- ال- ويرتب المواعيد وكده في حد تاني الهدف بتاعه الح- واحد تاني الهدف بتاعه ان هو يعتق من النار هيصلي الصلوات ويقرأ كل يوم خمس آيات عشر آيات وفي واحد تاني هدفه الفردوس الأعلى وفي واحد تاني هدفه ان هو ير- يكون رفيق النبي رفيق النبي في الجنة ممكن؟ اه ممكن اه ممكن الحديث اللي روا- رواه آه، في في مسند آه، في في مراسيل سعيد بن المسيب أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم العلم يريد به وجه الله كان في مرتبة كان في مرتبة تدنو النبيين لا يسبقه النبيون إلا بدرجة النبوة ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة سلني يا ربيعة قال أريد مرافقتك في الجنة مرافقتك في الجنة عايز يبقى رفيق الجنة ومفيش وسائل ولا خطة ولا أهداف ولا ترتيب هيعمل كل يوم إيه وسايب نفسه هيروح هيروح إياك أن تتصور أن الجنة رخيصة احنا قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة اللي عايز الجنة لازم يعمل بطولة بطولات بطولات الجنة دي يا جماعة غالية النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لن يدخل الجنة من كل ألف واحد ألف واحد هيدخلوا النار 999 واحد هيدخلوا النار وواحد واحد هيدخل الجنة واحد بس هيدخل الجنة يعني قول لي انت ايه افضليتك او افضليتك على 999 واحدة غيرك بنت لها نفس الطموح ونفس الافكار ونفس الاهتمامات ليه انت بالذات ربنا سبحانه وتعالى يصطفيكي وتبقي انت من اهل الجنة لابد لذلك من عمل حديث سيدنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الشهداء افضل يا رسول الله قال الذين ان يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم ناس راح تقاتل الذين إن يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم طالع جاي لك يا رب مش راجع تاني مش هلف وشي تاني مش راجع تاني بقى من أهل الله أهل الله وخاصته الذين إن يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك ومن ضحك إليه ربك فلا حساب عليه فلا حساب عليه اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب قادر قادر سبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز أم حارثة جت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات أم حارثة ابن النعمان فقالت يا رسول الله أين حارثة أفي الجنة, فأبك أفي الجنة فأفرح أم في النار فأبكي قال يا أم حارثة إنها ليست جنة وإنما جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى يبقى أنا هدفي اللي أنا بسعى ليه من رمضان إن ربنا يرضى عني أني أعتق من النار ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار عتقاء من النار تخيل كده لو جبنا الطيارة اللي هي الدرونز دي أو طلعنا فوق شوية كده فوق الكرة الأرضية في أول ليلة من رمضان ونظرنا للأرض نظرة فوقية من فوق في أول ليلة من رمضان وشفنا البيوت من فوق وهي مكشوفة وشايفين الخدام أو العبيد أو المحبين كل واحد واقف في أوضته اللي واقف على سطح بيته واللي قافله النور عليها واقفة تصلي واللي واقفة في أوضتها واللي قاعد في في حقل كده لوحده بيصلي من فوق كده خدام ربنا سبحانه وتعالى والعبيد بيصلوا اللي في أمريكا واللي في روسيا واللي في جنوب أفريقيا واللي في الصين واللي في الهند واللي في موريتانيا واللي في تشاد واللي في الأرجنتين واللي في لندن واللي في نيوزيلندا واللي في القاهرة من فوق كده وهم واقفين يتعبدوا ويتألهوا ويتنسكوا سيدك النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم كان بيتسامر هو وأبو بكر وعمر في أمر من أمور المسلمين في بيت النبي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجوار بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان عبد الله بن مسعود يقرأ في صلاة الليل وكان صوته نديا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وقال أنصتوا أنصتوا لقراءة ابن مسعود اسمعوا قراءة ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب ابن مسعود وكان بيحب قراءة ابن مسعود يوم ما راح له عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ عليه القرآن قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه سورة النساء حتى جاء إلى قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فقال له حسبك حسبك حسبك هتموتني حسبك فنظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تهطل وجد عيناه تزرفان عليه الصلاة والسلام فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءة ابن مسعود اسمع قرآن إن من الأهداف اللي هنقول عليها دلوقتي إن لازم يبقى ليك ورد سماع في القرآن تسمع اسمع القرآن بعد فترة اسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل صوت الشيخ المنشاوي رحمه الله صوت الشيخ عبد الباسط الشيخ البنا الشيخ الحصري الشيخ محمد رفعت ابو شعيشع يعني اسمع القرآن تلذذ ذق القرآن ذق القرآن وقف النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ابن مسعود فلما انتهى ابن مسعود جلس انتهى من صلاته جلس ابن مسعود ورفع يديه إلى السماء وجعل يدعو ويدعو ويدعو والنبي صلى الله عليه وسلم من الخارج يقول يا ابن مسعود سل تعطى سل تعطى سل تعطى سل تعطى فيقول عمر بن الخطاب فأسررتها في نفسي وقلت والله لأغدون بها صباحا على ابن مسعود أبشره بها وأسبق أبا بكر فرصة أقوم الصبح أروح لابن مسعود وأقول له النبي كان بيقول سل تعطى سل تعطى وأبشره بها لأغدون بها صباحا على ابن مسعود وأبشره بها وأسبق بها أبا بكر فلما أتيت ابن مسعود وجدت أبا بكر عنده سباق سباق في ناس يوم العيد هنبقى رايحين ان شاء الله نصلي العيد ويبقى في مصليات العيد ان شاء الله في رمضان السنه دي اسال الله عز وجل الا يحرمنا واياكم ونبقى في ناس رايحه تصلي العيد كده ويوم العيد وصحيفتها بيضه زي القميص الابيض اللي هي لابساه وفي ناس وفي ناس مردوده ربنا سبحانه وتعالى لم يعتقهم بل زادوا خسرانا وخيبة كما قال النبي خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله سيدنا جبريل كان بيقول فأبعده الله قل أمين قال أمين يعني بدل ما يقرب في رمضان لا يطلع من رمضان أبعد والعياذ بالله محتاجين رؤية الرؤية بسرعة كده أول حاجة محتاجين ختمة ختمة تدبر يعني إيه ختمة تدبر عايزين نفهم القرآن ونعيد صياغة العلاقة مع القرآن مش نجري ورا بعض ونتسابق أنا خلصت أول ختمة تاني ختمة تالت ختمة رابع ختمة احنا محتاجين ختمة من الختمات يبقى اسمها ختم التدبر ختم التدبر يعني ايه آية آية تدبر أن تأتي بدبر الشيء تفضل وراه لغاية ما تجيبها وتفسير صغير تفسير السعدي جنبك أو التفسير الميسر إذا أشكل عليك شيء تبدأ تشوف وتبدأ تفهم يعني ايه العاديات يعني ايه العاديات يعني ايه رقيم يعني ايه قطمير يعني ايه الاعراف يعني ايه ثقالا يعني ايه انفروا ثبات كده عايزين نفهم القرآن نتلذذ بالقرآن ازاي ن... ازاي ندوق حاجة مش فاهمينها عايزين نذوق القرآن اول حاجة ختم التدبر اتنين ختمة قراءة ختمة قراءة ديت عايزين ال- ال- الختمة فيها 3 مليون ونص حسنة عايزين على الأقل على الأقل على الأقل مع الفراغ اللي احنا فيه 10 ختمات هستلم منك بعد رمضان إن شاء الله 10 ختمات يعني كام؟ يعني 35 مليون حسنة انت لو قعدت تعد السيئات اللي انت عملتها في حياتك هيجوا 35 مليون سيئة دول 35 مليون حسنة ازاي؟ ان المصحف مش الموبايل المصحف الازرق الصغير الذي لم يكن يفارق ايدينا وما كانش يفارق شنطتك واحنا قاعدين في العيادة واحنا منتظرين عند الدكتور واحنا في المواصلات واحنا المصحف ده لا يفارق يدك تمام كده الختمة التانية ختمة السماع عايزين السنن الصلاة ما ينفعش ان احنا بقى احنا في البيت والمساجد مغلقة ان احنا نصلي في اخر الوقت اول ما المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر من اي حد اسيب كل حاجة وصلي الصلاة على وقتها في اول الوقت ما تقرب علي الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه تمام عايزين كل يوم ورد تسبيح وليكن ألف سبحان الله ألف الحمد لله ألف الله أكبر ألف لا إله إلا الله ألف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يوميا يوميا دي مهمة جدا ثم التراويح قيام الليل احنا كنا بنقول بقى ايه قيام الليل احنا مرتبطين بالمسجد وبنصلي بنص جزء او بجزء عشان المسجد فيه ابائنا الافاضل وفيه اطفال فاحنا عايزين ايه نقلل بسرعه لا لا لا لا لا احنا عايزين ختمه ختمة للتراويح ختم التراويح مصحف كده في مكان خاص للتراويح ممكن نصليها مع بعض في البيت مفيش مشكلة خالص جماعة او نصلي كل واحد مع, مع نفسه كده نصلي التراويح ختمة للتراويح تنتهي ان شاء الله تنتهي ان شاء الله كل اسبوع مرة انت بقى ايه وانت ومرتبتك التي تريدها في الجنة محتاجين ده اخر حاجة اخر حاجة النهاردة في بيوت كتير بتئن من الفقر وبتئن من الأزمة اللي احنا فيها عايزين نجتهد وندعمهم ورسالة أخيرة لتجار المسلمين التجار اللي بيغلوا الأسعار على اخواننا النهاردة وبيستغلوا هذا الأزمة إن كانوا في مستلزمات طبية أو مستلزمات غذائية اتق الله واعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام نبيك بيقول لك لا يحتكر إلا خاطئ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل في شيء من سلع المسلمين يريد أن يغليه عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة لو أنت جاهز لهذا الوعيد غل على المسلمين ده مش وقته وقته إن احنا نتكافأ ونتكافل ونتكاتل قدام هذه الأزمة أسأل الله عز وجل أن يعجل برفع هذا الوباء ونقينا وإياكم كل مكروه وسوء اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتقبله منا وتسلمه منا متقبلنا واجعلنا يا رب يا رب من أول عتقائك في رمضان جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله جد بلطفك يا إلهي بل له زاد قليل